طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني حلقة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى حلقة خاصة لأننا فيها سندور حول فلك سورة آل عمران منذ الآية الأولى أو من الآية الأولى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا إلى أن تنقضي وقت الحلقة فهي إن شاء الله حلقة مراجعة مع حلقة تعليمية لمن يريد أن يؤكد على قواعد رواية ورش من خلال بإذن الله تبارك وتعالى مع ضيفي هذه الحلقة الشيخ عصام ربنا يكرمك يا شيخ عصام بارك الله فيك وأخونا الشيخ هشام عطاء بإذن الله تعالى إن شاء الله مع الشيخ عصام مع الشيخ هشام هنبقى بإذن ربي حلقة تعليمية هنتناقش فيها مع الآيات مع قواعد الآيات مع كيفية القراءة بالرواية سواء كانت القراءة بقصر البدل أم بتوسط البدل إحنا اعتدنا مع الفقرة التعليمية مع الشيخ عصام لأن الشيخ عصام كان يقرأ بقصر البدل هنشوف اليوم بإذن الله تعالى ولكن أنا أذكركم بما حدث في الحلقة السابقة إحنا كنا بدأنا مع الشيخ عصام في الفقرة التعليمية في الحلقة السابقة من قول الله تعالى من الآية 46 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إلى أن وصلت مع الشيخ عصام إلى قول ربي تبارك وتعالى في الآية 49 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقلت للشيخ عصام ذكرني يا شيخ عصام في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى بالقاعدة ميم الجمع وقاعدة الهمزة الساكنة لورش عن نافع وكان الشيخ عصام ما أكملش الصفحة فأنا هستأذنكم الأول هكمل مع الشيخ عصام الصفحة المتبقية من حيث القراءة التعليمية وأعود مع الشيخ عصام ومع أخونا الشيخ هشام من أول آل عمران للتأكيد على قواعد الرواية من خلال الأداء التعليمي والتلاوة التعليمية برواية ورش من أول سورة آل عمران شيخ عصام انت حضرتك فاتح معايا الآية اللي كانت بتقول ورسولا إلى بني إسرائيل تمام أخي الكريم تتبع معايا قول الله تبارك وتعالى في وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون لو نظرنا من أول الصفحة يا شيخ عصام من أول ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين لاحظ كده أخي الكريم مر معانا كام همزة ساكنة في هذه الصفحة تتبع معي هل السطر الأول فيه همزة ساكنة لا السطر الثاني لا كلام جميل السطر الثالث لا السطر الرابع ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد
جئتكم الهمزة ساكنة حلو مجرد من اول وهله يا شيخ عصام وانا بتكلم ان همزه ساكنه جئتكم انا اتفقت معاك يا شيخ عصام ان ورش ليه في الهمزه الساكنه احوال الهمزه الساكنه لورش عن نفع ايه أحوال احوال من هذه الاحوال يا شيخ عصام انه بيبدل الهمزه الساكنه بحرف مد يبدل الهمزه الساكنه بايه بحرف مد خليني اتعامل معاك باسلوب اخر او بلفظ اخر بيقلب الهمزة الساكنة بحرف مد يغير يشيل الهمزة ويستبدلها بحرف مد يا ألف يا واو يا إيه يا.
كلام جميل طب هل هذا الكلام على الإطلاق يا شيخ عصام ممكن يبتدر لذهنك تقول لي خلاص يا شيخ محمد أي همزة ساكنة أنا هقابلها في وشي خلاص هقلبها حرف مد ممكن يبتدر للذهن أي مبتدئ ومبتدئ كده صح ولا لأ تمام.
ولكن يا شيخ عصام السؤال هل ورش عن نافع لما يجي يبدلها بحرف مد هل له قواعد رقم واحد الهمزة ساكنة وإحنا متفقين على هذا تمام النقطة الثانية مش هقول تقع فقل الكلمة أنا هبعد الموضوع اللغوي ده شوية لكن خليني أتكلم معاك بأسلوب بسيط يفهمه السامع والسامع أو المبتدئ والمبتدئة الهمزة الساكنة لازم يا شيخ عصام يجي قبلها حرف من السبعة وانت حضرتك مدونهم معايا على هامش المصحف مم. يعني مدونهم قدامي على هامش المصحف يا ياء يا تاء يا نون صح يا شيخ عصام تمام.
يا ميم يا فاء يا واو وهمزة الوصل كم حرف يا شيخ عصام سبعة كلام جميل جدا كلمة جئتكم الهمزة الساكنة دي قبلها حرف ميم الجيم الجيم دي من الحروف السبعة اللي أنا مليتهم عليك إذا هذه الهمزة لو أنا بقى بعمل أسئلة وتدريبات وأقول لك هل هذه الهمزة الساكنة لورش عن نافع مبدلة أم محققة محققة انتهى الأمر ولماذا لأنها مسبوقة بحرف الجيم وحرف الجيم مش من الحروف السبعة اللي أنا أملتهم عليك تمام يبقى جئتكم تبدل ولا لا تبدل تثبت حلو جدا تحقق كلام رائع يا شيخ عصام طب تعالى انزل معايا انا ليه بمر عليك على الصفحه دي لان ما زلت عايز اثبت للناس قاعده الهمزه الساكنه تتقلب حرف مد مش عاوز حد ابدا يستصعب الروايه والله الروايه سهله جدا اللي علمنا حفص هيعلمنا ورشه هيعلمنا غيرها طيب سبحان ربي انزل معايا تحت أ- إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله خلاص طب آه، معلش يا شيخ محمد طائرا ديت انا كنت عايز اعرف هي هل هي قاعدة عند ورش ان هي آه.
آه، ابدلت من طائرا لطائرا ولا حلو الشيخ عصام لاحظوا ان كهيئة الطير الشيخ عصام سأل سؤال كويس ليه ممكن يبتدئ اللي ذهن اي حد فينا يسأله الآية بتقول كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرة اشمعنى ورش مسك اللفظة التانية وخلاها طائرة وما خلاش الأولانية طا- طائر ما هو في طير وفي طايرة اشمعنى ما عملش الاتنين زي بعض سؤال وجيه اسمع يا شيخ عصام ان رواية ورش اعلم اخي الكريم ان ورش عن نافع لما نيجي نتعلم اي رواية من الروايات يا شيخ عصام بتنقسم الى شقين بتنقسم الى ايه شقين الشق الاولاني يختص بقواعد الرواية الشق الاولاني يختص بايه قواعد قواعد الرواية يا شيخ عصام بنسميها الاصول بنسميها ايه الاصول يبقى القواعد زي انت ما اتعلمت حفص عن عاصم مش اتعلمت التجويد بتاعه ان مثلا النون الساكنه جه وراها ينمو ادغام بغنه النون الساكنه جه وراها اللام وراء ادغام بدون غنه دي مش دي قواعد تجويديه قواعد اه دي بنسميها الاصول بنسميها ايه الاصول كلام جميل جدا يبقى اي روايه هنتعلمها حفص ورش الى اخره بتنقسم الى قسمين اصول ودي القواعد اللي هدرسها المد المتصل ستة الورش المد المنفصل ستة الورش مد البدل اتنين واربعة وستة زي ما انت عارف الشق التاني يا شيخ عصام اللي انت بتسأل فيه اللي هو بنسميه فرش الحروف بنسميه ايه فرش الحروف يعني ايه فرش الحروف فرش الحروف كلمات معينة كلمات معينة بتقرأ في القرآن بالتلقي هكذا قرأت وهكذا أنزلت من فوق سبع سماوات زي ايه يا شيخ عصام مثلا في سورة الحجرات قول ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كلام جميل في قراءة من القراءات تقرأ فتثبتوا يبقى فتبينوا فتثبتوا دي مش قواعد مش بمزاجي لما الاقي كلمة فتبينوا في القرآن لأن فتبينوا جت في النساء يبقى معنى كده ان الحجرات عشان في قراء قالوا فتثبتوا لما يقابلهم سورة النساء فتبينوا يقولوها فتثبتوا لا ده ملهوش قاعدة دي تحفظ هكذا هكذا أنزلت هكذا قرأها النبي محمد هكذا قرأنا وتلقينا من في رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
قول ربي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام فتبينوا هو ده الشاهد يبقى ما ينفعش عشان الحجرات اتقرأت فتبينوا فتثبتوا هي كمان تقابلني في السكة في سورة النساء وهم قايل فتبينوا فتثبتوا لا ده اسمه فرش وما- وعشان كده علمائنا قالوا إيه الإمام الشاطبي لخص الموضوع ده في سط في شطر رحم الله الشاطبي ماذا قال وما لقياس في القراءة مدخل وما إيه وما لقياس في القراءة مدخل يعني ما ينفعش أقيس كلمة أرد في صورة أقيسها على باقي الصور أقيسها على باقي الصور.
رحم الله الشاطبي وابن الجزري آمين.
وألحقنا بهم على خير آمين.
هذا هو كلام الشاطبي وما لقياس في قراءة مدخل ليه هيمر علينا إن شاء الله ربنا يبلغنا سورة الأنعام برواية ورش اللهم أمين هيجلنا في سورة الأنعام يا شيخ عصام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وتأتي الآية التي تليها قل الله ينجيكم فلماذا يقرأ ورش اللفظ الأول كحفص ينجيكم قل من ينجيكم ويقرأ اللفظة الثانية قل الله ينجيكم بالتخفيف ما فيهاش اشمعنى الاثنين الاثنين زي بعض ما فيهاش اشمعنى ما دي ينجيكم ودي ينجيكم لحفص بس ورش خد اللفظه الثانيه بالتخفيف ما فيش اشمعنى في القراءات انا بحاول ابسط الاسلوب عشان اخواني واخواتي يسمعوني ما فيش اشمعنى في القراءات في حاجه اسمها حاجه واحده التلقي والمشافهه من في رسول الله هكذا قرأ النبي نعم بها ونعمه على الرأس وصل الكلام يبقى انا طلعنا في حاجه النهارده يا شيخ عصام ان الروايه تنقسم الى اصول وايه وفرش الاصول دي قواعد بتحفظها المد المتصل كذا المد المنفصل كذا المد البدل كذا الفرش انا ماليش اجتهاد فيه الا احفظه بس زي الفاتحه ملك يوم الدين ورش بيقول ملك حفص بيقول ايه مالك بس اقول اشمعنى لا مفيش عندنا اشمعنى في القراءات في عندنا تلقي يعني عندنا ال- مشابهة.
كلمتين نفس اللفظ هو هو في نفس الآية و- وقرأ الطير في الأولى وطائرا في الثانية الله يفتح عليك ماشي يبقى اذا اثبت ورش في اللفظه الثانيه طائره وصلت يا شيخ حسن فيها لبس دلوقتي لا تمام كده كلام جميل طب نروح بقى وأبرئ الأكمه هنرجع للهمزة الساكنة اللي كنا بنتكلم فيها وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون الهمزة الساكنة دي قبلها مين التاء تاء صح كده التاء دي من السبع حروف من السبعة حلو يبقى هتبدل ولا ما لا تبدل تبدل يتوقف بقى السؤال التاني هبدلها ايه ألف ولا واو ولا ايه مين اللي يحدد لي الحركة اللي فوق التاء الحركة اللي فوق التاء الحركة اللي فوق التاء يا شيخ عصام فتحة يتناسب مع الفتح ايه الألف فتقرأ تأكلون الله يفتح عليك وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كلمة مؤمنين الهمزة ساكنة ولا لا ساكنة قبلها حرف مين الميم والميم من الحروف السبعة الحروف السبعة تبدل تبدل بواو ليه عشان الميم مضمومة عشرة على عشرة أحسنت لأن الميم مضموم وصلت القاعدة تمام سهلة سهلة.
طيب نخش على الحاجة التانية اللي قلت لك ذكرني بيها عشان أأكد وأرسخ الأقدام فيها ميم الجمع سؤال يبتدر إلى ذهن أي طالب أو طالبة ميم الجمع يا شيخ أعرف إزاي ميم جمع أنا ما عنديش علم باللغة العربية ما علمونيش لغة عربية ما أقدرش أتقن اللغة العربية عايز كده لما أبص للمصحف في ناس كده يا شيخ عصام نفسهم يبصوا للمصحف ويقروا وخلاص يقول لك انا عايز اتقرب الى الله طيب نبسط المساله البرنامج بتاعنا بيبسط كل شيء ميم الجمع بص يا شيخ عصام علمونا حاجه مشايخنا واسيادنا علمونا ازاي نعرف ميم الجمع في القران لازم شرطين يا شيخ عصام لازم شرطين
الشرط الاول ان ميم الجمع دي لو انا شلتها لو انا شلتها هيتحول اللفظ من جمع الى مفرد حلو بص كده الكلمة بيوتكم شيل الميم والكاف تبقى ايه بيوت آه بيوت خلاص يبقى بيوتكم بيوتك صح لو شلنا خلي الميم بالك.
فقط.
شيل الميم وأ- وانطق الكاف بيوتك بيوتك آه الموضوع اتحول من كم إلى كا مم.
صح بقت من جمع إلى مفرد الكلام هيبان اكتر الكلام هيبان اكتر شيل لكم شيل الميم بتاعت لكم هتبقى ايه لك لك اه خلي بالكم لكم شلت الميم بقت ايه لك فبقت من جمع الى مف يبقى اول شرط من شروط ميم الجمع انها اصليه ولا زايده زائدة ليه لان يا اخوانا لما اشيل اي حرف زائد من الكلمه مش هيأثر في المعنى يبقى اول شرط من شروط ميم الجمع تبقى زايده اسمع بقى التكه اللي جايه اهم هي اللي هتعلمنا اكتر ان يا شيخ عصام ميم الجمع يا اما قبلها حرف التاء او الكاف او الهاء
التاء أو الكاف التاء الكاف الهاء لازم ميم الجمع يبقى قبلها كده لازم ميم الجمع يبقى قبلها كده تاء كاف هاء طب بيوتكم قبلها ايه الكاف لكم كاف عليهم ه انتم تاء
بس ادي ميم الجمع خلصنا ازاي نعرفها تمام طيب يا ورش ميم الجمع لما تيجي يا ورش هتعمل فيها ايه هتوقف ميم الجمع اذا جه وراها همزه القطع ورش عن نافع ي- يجيب الميم يزودها بواو يزود على الميم ايه واو ويمدها ست حركات فبدل ما يقول بيوتكم يقول بيوتكمو مو ومو دي تتمد كم حركه ست حركات لكم تبقى لكمو تتمد كم حركه ست حركات تمام سهله سهل طيب هستأذنك بقى من أول وأنبئكم بما تاكلون خلاص وتجيب لي الحتة دي خلاص عشان نبدل الهمزة خلاص ونأكد على ميمات الجمع وهي ماشية معانا في السكة يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك طيب سؤال ويمكن انت ما سألتهنيش انا لما هقلبها واو همدها كم حركة ست حركات الله يفتح عليك عد ستة على ايدك
في بيوتكم إن في ذلك لآية حلو إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين تمام اكمل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم اهو شوف يا شيخ عصام ولأحل لكم دي ميم ايه يا شيخ عصام جمع ينفع ورش يعمل لها صلة لا عشان لان شرط الصلة لازم يجي بعد الميم ايه الهمزة كلام جميل اكمل يا شيخ عصام وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم ينفع ورش يبدل الهمزة لا عشان قبلها جيم والجيم مش من الحروف الحروف السبعة كلام جميل
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري كلام جميل استبر بقى علي عيسى هيبقى فيها فتح وايه وتقليل وانت بتقرا بالقصر يبقى تعمل ايه في الفتح، عيسى الفتح.
وانت كده كده فتحت طب قال من آه منى الله يفتح عليك ده اسمه ايه يا شيخ عصام فكرني كده نقل نقل هينقل مين ورش هينقل حركة الهمزة يوديها فين إلى النون الساكنة فتبقى النون ايه مفتوحة تبقى مناه طيب اليه دي منصاري مش بتتمد الحفص اه ورش حقيقي.
هيفتح الياء يبدلها بفتحة فتبقى ياء مفتوحة اه منصاري الى وصلت تمام.
يلا
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله مم.
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الله يفتح عليك يبقى انا زب- ثبتت لك النهارده ميم الجمع وثبتت لك النهارده ايه الهمزة.
قاعده الهمزه الساكنه طب انت خدت معايا بقى باع في القصر ما زهقتش من قصر البدل يعني السؤال انت خدت النهارده قصر البدل والحلقه السابقه وبقالك حوالي ثلاث حلقات معايا بتاخد قصر البدل فقصر البدل عرفنا ان في الفتح والتقليل ليك ايه ال ال الفتح والتقليل فتح فقط لما تقصر البدل نقصر.
واللين المهموس بتاع كهيئه اللي قلتها الحلقه اللي فاتت هنعمل ايه لما نقصر البدل في اللين المهموس مد أربع حركات الله يفتح عليك يمد أربع حركات.
حركات طيب إيه رأيك نراجع معاك ومع الشيخ هشام من أول آل عمران بس بشرط هنغير القصر ننتقل لحاجة جديدة اسمها إيه التوسط التوسط حلو كده طيب هاتولي كده أول آل عمران مهم. وأنا معاك أهو
آه طب قبل ما نبدأ هو ال- ال- التوسط احنا قلنا التوسط اللي فيه التقليل حلو التوسط في ايه تقليل واللين المهموز ست حركات لا هيبقى أربعة برضه
أربعة خلاص هنشوف الصفحة دي هنطبقها ازاي أول صفحة في آل عمران أنا مشغل معاك بالراحة إيه رأيك أعمل معاك بسي حاجة بسيطة اسمع الشيخ هشام وهو بيقرأ هذه الصفحة بوجه توسط البدال نسمعه وشوف هعلق معاه وشوف هيحصل ايه لان هسمعها لك بالتوسط يلا يا شيخ هشام هات لي الصفحه دي بتوسط البدل
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم خلي بالك يا شيخ عصام ألف لام ميم زي حفص مفيش مشاكل تمام.
لام ستة وميم ستة الشغل بتاعنا لكن الله لا إله إلا هو منفصل كم لورش ستة دي ع- خلاص دي ثوابت معانا يلا
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل شيخ عصام لفظ التوراة مقلل قولا واحدا ملوش دعوة ببدل ده قصرنا وسطنا أشبعنا هو هو كده يتقلب الإيه بالتقليل مفيش فيه إلا تقليل قصرنا بدل وسطنا بدل أشبعنا بدل مش فارق معايا طب كان ليا سؤالين يا شيخ اتفضل.
كلمة هدى اه كده يبقى لو وقفت لو وقفت عليها حلو كلمة هدى للناس زي ما الشيخ آه، هشام بيقول من قبل هدى للناس أولا يا شيخ حسام عايز أسألك سؤال ومعايا يا شيخ هشام هو اللي احنا بنعمل فيه فتح وتقليل حرف مين حرف ال- الألف.
الألف نعم.
جميل الألف المادية مم.
الألف المادية هنا هدى للناس ليها دور عندي في الوصل لا لا مش موجودة نعم.
يبقى لا في لا فتح ولا تقليل في الإيه في الوصل طب ولو وقفت على هدى هقف أقول إيه هتبقى ألف هرجع الالف لاصلها تمام.
هدى اه فلما ترجع الالف لاصلها يبقى اللفظ ده فيه الفتح والتقليل امتى في الوقف في الوقف لان الالف رجعت امتى لا لا أصلها في الوقف في الوقف بس ما هو طالما ان الالف رجعت لاصلها في الوقف يبقى الفتح والتقليل فين في الوقف بس طب وانت هتقرا بتوسط البدل يبقى لما تقف على هدى تقف بايه بال بال تعالى بالتقليل من قبل هدى حلو من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لاحظ يا شيخ عصام اللي انت كنت بتقولها بايات بالقصر بقت ايه بقى التوسط اربعه خلي بالك أربعة
والله عزيز ذو انتقام بص يا شيخ هشام نعم.
الآية اللي جاية فيها إيه كلمة آه لا يخفى حلو يخفى دي لورش بيعمل فيها إيه تقليل وفتح فتح وتقليل نعم طب أنت هتقرأ توسط يبقى يخفى هيعمل فيها إيه يا شيخ عصام التوسط هتبقى تقليل طب شيء دي أنا بس بنشط الشيخ عصام يا تمام.
شيخ هشام تمام شيء دي بنسميه إيه يا شيخ عصام
ده ال- ها آه، اللي هي الياء المادية والياء ياء مدلة ولا ياء لينة لينة ووراها ووراها الهمزة يبقى بنسميه لين لين مهموز جميل واللين المهموس كان ورش بيعمله كام كان بيعملوا أربعة وي وستة طب أنت لما كنت بتقصر كنت بتعمل اللين المهموس كام أربعة ولما هيوسط الشيخ هشام هيعمل لمين المهموس كام أربعة برضه يلا يا شيخ هشام
إن الله لا يخفى عليه ش...
آه، ميل بالالف شويه نعم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بس عايز اكد على النقل في لفظي بين النقل
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حاجه كمان عايزك ايه ال- اللي يسمعك يبقى عارف ان انت بتجيب تقليل لما تسمع سيدنا الشيخ الحصري كده في مصحفه بروايه ورش تحس انك تسمع تقليل نعم.
ان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض وصلت؟
نعم.
يلا مرة أخرى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء طب ممكن أقول حاجة؟
اتفضل بس مش عايز أثقل عليك يا شيخ عصام بس إيه إحنا بنتعلم قول لي يا شيخ عصام الأرض الأرض أول حرف فيها اسمه إيه؟
ال- همزة الوصل جميل حفص لما بيقرا الكلمه دي اللام دي مش بتبقى عنده ساكنه
ساكنة أهو.
حلو الأرض اعلم اخي الكريم بقاعده مهمه الله يكرمكم ويخليكم متابعين معايا همزه الوصل دي يا شيخ عصام سماها الخليل بن احمد سلم اللسان سماها ايه سلم اللسان السلم او السلم اكيد انا بحتاجه لما اوصل لطابق علوي او عاوز اوصل لسكني صح ايه دور همزه الوصل عشان الخليل بن احمد يسميها سلم عشان من خلال همزه الوصل هي اللي هتخليني اعرف انطق الحرف الساكن هتخليني اعرف انطق الايه الحرف الساكن يبقى همزه الوصل لازم اللي بعدها يبقى حرف ايه ساكن طب ينفع اشيل همزه الوصل دي يا شيخ عصام لو هقراها بحفص لا لأن لو شلت همزة الوصل هبقى الكلمة بدايتها حرف ساكن وهل نستطيع النطق بكلمة بأولها ساكن؟
لا كلام جميل طب السؤال دلوقتي يا شيخ عصام ورش عمل حاجة اسمها نقل فلما عمل النقل ما بقتش لام ساكنة بقت لام لام متحركة عليها يبقى فتحة.
لما بقت اللام متحركة ففي هذه اللحظة جاز لنا إما إثبات همزة الوصل فتقرأ الأرض أو حذف همزة الوصل لأن بقى بعد منها متحرك فتقرأ الأرض وصلت ده حين البدء بها حين البدء بها وعلى فكرة يا شيخ عصام أقول لك على معلومة مهمة كمان وأقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات على معلومة مهمة يا إخوة يا أخوات الكلام ده ما حصلش في ورش بس في حفص معقول الكلام ده حصل في حفص عن عاصم والله حصل في حفص عن عاصم فين اقرأوا سورة الحجرات إن شئتم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان كلمة الاسم لم متحركة ولا مش متحركة لما كانوا مشايخنا بيعلمونا حفص عن عاصم كان يقول لك لما تبدأ بيها قول الاسم أو لسم.
لسم يبقى في حفص الموجود الأصل على الأصل دور موجود في حفص ولا مش موجود موجود بس يبقى الكلام مش جديد علينا الكلام مش جديد علينا يبقى لما اقول الارض واقول الارض جديد مش زي جديد الاسم.
لان الاسم والاسم موجود وصلت يلا يا شيخ هشام هتعمل لي بقى كده إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض الأرض الأرض وصل وبعد كده تقول في الأرض ولا في السماء نعم.
يلا
إن الله لا يخفى مها.
عليه شيء ميل سن نعم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ها ابدأ الأرض أو الأرض كمل بقى في الأرض في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام الأرحام جميل الأرحام سامع يا شيخ عصام سامع وبعدين يصوركم هشام عمل فيها ايه رقق ال- رقق الراء- مين الراء لأن الراء تشكيلها مضمومة ما قبلها وقبلها مكسور بس
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم قبل ما اخد المقطع الباقي من الصفحة نسمع الشيخ عصام بنفس المقطع على التوسط يلا يا شيخ عصام
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى حلو اما نقف على هدى هنعمل ايه تقليد هدى نقول ايه من قبل هدى مم.
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء ها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ابدأ الأرض أو الأرض في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ابدأ
الأرحام لا همزة الوصل الأول الأرحام الأرحام في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صعبة سهل طيب الحمد لله يلا يا شيخ هشام نكمل المقطع الباقي نعم هو الذي
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله جميل سامع واخد بالك يا شيخ عصام الهمزة الساكنة وما قبل وقبلها التاء حلو آه.
طيب يبقى هتبدل والته تشكيلها الفتحة يبقى تبدل الهمزة بألف كلام جميل
وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا ابدأ ابدأ بالكلمة الأخيرة عشان نأكد للشيخ عصام
الألباب جميل.
للباب جميل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة حلو.
إن رحمة آخرها يا شيخ عصام لو أنا وصلت رحمة رحمة نون التنوين ساكنة هتبقى فيعمل نقل.
فيها نقل بين له النقل يا شيخ هشام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جميل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد كلام جميل جميل يلا يا شيخ عصام عايز نفس المقطع اللي قاله الشيخ هشام هو الذي أنزل بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله جميل وما يعلم تاويله إلا الله مم.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ها ألا الباب أيوة كده.
لا الباب جميل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ممتاز ربنا إنك جامع الناس ليوم لا, ري لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد طيب عايز أعمل حاجة الشيخ عصام أرى الصفحة بالتوسط طيب من الناحية التربوية أو من ناحية طرق التدريس هل ينفع إن لما أنا يعني كلامي للإخوة والأخوات اللي عايزين يتعلموا ويبتدوا ينهضوا معايا في الأوجه بعد ما اديته التوسط نهمل القصر ينفع؟ ما ينفعش طب نعمل ايه بعد ما مرنا الشيخ عصام على التوسط اقوم ضامم له التوسط على
القصر القصر تراكمي عشان اثبت عنده القصر والتوسط ماشي شيخ هشام نعم.
معلش برضو ما زلت اؤكد هتجيب لي نفس الصفحه ما زلت اؤكد على الصفحه بس عايز اؤكد على حاجه يعني خلينا في الصفحه الاولى برضو من ال عمران على وجه القصر والتوسط ايه رايك ماشي يا شيخ.
يلا يعني كده هبدا من اول آه من اول آية برضه ما صح؟
زلنا على القصر والتواصل
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل التوراة يا شيخ عصام هتفرق معايا في البدل؟
لا حق- قولا واحدا من قبل هدى لا حضرتك. نبدا الاول بال واحدة واحدة شيخ عصام لو هدى هتقف عليها بالقصر بتقرا بقصر البدل تقف على هدى بإيه؟
بالفتح ولو بتوسط يبقى بت- بالتقليل يبقى لما الشيخ هشام يقف على هدى يقف بالإيه؟
بالفتح والتقليل رائع يلا يا شيخ هشام من قبل هدى أو من قبل هدى اوصل بقى من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان حلو إن الذين كفروا بآيات شوف هيجيب القصر وبعدين يعطف
بآيات هو ده الجمع بالأوجه يا شيخ عصام هو ده مفيش جديد يلا
إن الذين كفروا بآ... بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام قول لي بقى يا شيخ عصام هشام هيعمل ايه في يخفى يخفى هيبقى يفتح وبعدين يقلل تمام وشيء هتفرق معايا لا لان انت لما قرات بالقصر في شيء كنت بتعمل فيها ايه أربع حركات ولو وسطت برضو أربع حركات مفيش فرق إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض بس ايه اللي يخليك تروح لشيء ما هو اللي لما تروح لشيء بقى ما فيه خلاف تمام.
لكن يخفى في حينه الفتح والتقليل لان انا تعمدت اساله ليه تعمدت اسال الشيخ عصام عشان الخلاف في كلمه يخفى الفتح والتقليل بس لكن شيء اربعه يبقى ما اروحش عندها تمام عند الكلمات اللي فيها خلاف اخلصها تمام إن الله لا يخفى ادي واحد لا يخفى مم.
إن الله لا يخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض الأرض الأرض مم.
في الأرض ولا في السماء هعلمك حته كمان مهمه يا هشام انت دلوقتي كلمه يخفى فيها فتح وايه وتقليل جبت الفتح هتجيب مين بقى التقليل هو اللي توصل بيه تمام خلاص عشان ما تتلخبطش ماشي نعملها تاني تمام ماشي إن الله لا يخفى لا يخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حلو
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في الأرحام ابدأ بقى الأرحام الأرحام أوصل.
في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم حلو
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات آيات اوصل بالتوسط على طول آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله جميل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا ادي القصر يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
بس الألباب للباب اه بس انتبه للقلقله قلشت منك معلش انا عارف ان الاوجه سخنا فيها بس نبقى ننتبه ربنا لا تزر
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد احسن الله اليك جميل جميل ادي يا اخوانا القراءه بالقص والتوسط صعبه والله ما صعبه وهنسمع برضه اللي ياكد لنا التلقائيه وان تعلمها سهل الشيخ عصام هو بيقرا دلوقتي يلا يا شيخ بسم عصام الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى جميل من قبل هدى حلو هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ابدا عشان ما ننساش القواعد
الأرض الأرض في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء
ها الأرحام الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا يقولون آمن يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الأل- أولو الألباب ألا الباب لا الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد كلام جميل ايه رأيك في القراءة بالقصر والتوسط الحمد لله رب العالمين صعبة الحمد لله لا صعبة لا كلام جميل هي دي القراءة يبقى يا شيخ عصام نرتب أوراقنا بقى قصر البدل لو فيها ألفاظ فيها فتح وتقليل نعمل ايه في الألفاظ دي فتح والتقليل هيبقى التق- القصر القصر يبقى عليه ايه القصر عليه الفتح فقط حلو وفي الليل المهموز أربع حركات توسط طيب ولو قرأنا ولو قرأنا ال- بتوسط البدل الألفاظ اللي فيها الفتح والتقليل نعمل فيها ايه تقليل فقط حلو واللين المهموز برضو توسط أربع حركات بس خلاص ادي القرايه بالقصر والايه والتواصل اعمل حسابك ان الحلقه القادمه برضو إن شاء الله هنثبت برضو وجه التوسط ما زلت معاك ايه رويدا رويدا من رام العلم جمله ذهب عنه جمله لا انا مش عاوز كده مش عايز اجري واحده واحده خلاص فهنثبت وجه التوسط مره اخرى واجمع لك القصر والتواصل بعد كده هاريك بالاشباع هاريك بايه إشباع بالإشباع ونثبت نفسنا فيه بعد كده ضم لك القصر والتوسط والإيه إشباع دورش صعب سهل الحمد لله رب بس العالمين.
هذا من فضل الله تعالى الحمد لله سهل يا شيخ هشام شاء الله يا شيخنا صباح اللهم لك الحمد الحمد لله أخونا بيقول يعني الوقت جري ولكن آه، عايز بس أنوه عن شيء مهم إن إن شاء الله في فقراتنا القادمة فقرة تعليمية هنعمل فيها نفس التطبيق مع بإذن الله تعالى هيكون إن شاء الله تدريبات كمان على أصول الرواية يعني مش تدريبات على قراءة بس ده أنا هجيب همزات ونتدرب عليه ونجيب قواعد ونتدرب عليه ومش عايز أقول في مع الشيخ حسن بس هتقول قاصرة على الكبار بل هتشوفوا معانا في الحلقات القادمة سن صغير اللي بيتراوح ما بين 8 سنين و9 سنين و10 سنين عشان أوصل رسالة للجميع إن ورش والله ما صعبة والله ما صعبة ورش عن نافع والله ما صعبة وصل الكلام أرجو تكون وصلت الرسالة بارك الله فيك يا شيخ عصام جزاك الله خير.
وأحسن الله إليك بارك الله فيك يا شيخ هشام جزاك الله ونورت خير.
برنامج رواية ورش الله يخليك.
أحسن الله إليكم وجعله الله في ميزان آمين يا رب حسناتكم العالمين.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى حلقة قادمة ألقاكم بإذن رب تبارك وتعالى إن قدر البقاء واللقاء إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم